السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد آه، اليوم أولى آه، لقاءات أو دروس في سلسلة اعرف نبيك وكنا قد استكملنا عشر لقاءات قبل ذلك في اعرف ربك واتفقنا ان هي هتبقى مواسم يعني ايه كعادة آه، اهل زماننا يعني ان في نوع من انواع الملل بيحصل فطبعا الواحد لا يمل من من اسماء الله عز وجل ولكن آه، هو بس عملية ايه ان آه، نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا اظن آه، الصورة ممكن تبقى بتوضح قبل حتى ما يكتمل رسمها صح الكلام ده ها يعني لو في واحد بيرسم رسمة وابتدى يعمل أجزاء متفرقة من الرسمة ممكن حد يتوقع إيه اللي في الرسمة قبل ما الرسمة أصلا تكتمل أما لو كان هو شغال في جزء واحد بس صعب جدا إن أنت آه تتوقع بقية الرسمة شكلها عامل إزاي الشاهد آه أنا من منة الله عز وجل علي وعليكم بس علي أكثر أن يأتي اليوم الذي أتكلم فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا أخفيكم سرا أنا جاي عارفين أيام الامتحانات وأنت بطنك بتوجعك و وما بتحصل لكمش الحاجات دي في الامتحانات ها تحصلش عادي عادي هشيل المادة ايه المشكلة تمام لا يعني جاي آه، فعلا أهاب الموضوع حتى أهاب أصلا الموضوع فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب اللهم أمين وابتداء آه، نحن في هذه السلسلة مش هنتكلم عن آه، يعني مش فكرة أعظم 100 شخصية في العالم وأعظمهم محمد يعني مش جايين نتكلم عن أعظم شخصية فكرة آه، مش جاي أتكلم عن ال- آه، الشخص آه، الخارق مش جاي أتكلم عن آه، الأوصاف بقى الكتيرة اللي الناس إيه بتفضل توصفها عشان خاطر تبين واما تيجي تبين بتعك أصلا يعني ما يجي يعني كنت تقول لي اه العالم فيه 100 شخصيه عظيمه اعظمها محمد ينفع الكلام ده؟ هو هو عظيم ولا مش عظيم؟ ع- عظيم لا شك ولكن ما تجيبليش آه، فلان الفلان بدون ذكر اسماء ونبي ما تجيبليش آه، شخص آه، ها مثلا غاندي ومحمد يا- ما ينفعش ما ينفعش مهما كان حتى المقاييس الدنيوية اللي هو ممكن يكون الكاتب موضوعي تمام ففي مقياس موضوعي هو بيقول ايه آه ان اه غاندي عمل وعمل وعمل وعمل ب- ومحمد عمل وعمل فمحمد آه ولكن صلى الله عليه وسلم ولكن انت تتكلم في النهاية عن نبي نبي حاجة يعني حاجة مختلفة نعم هو لحم ودم نعم هو بشر نعم آه، يأكل ويشرب نعم يمشي في الأسواق نعم يتألم نعم يجوع نعم يتزوج نعم ينجب نعم يغضب نعم, نعم هو بشر ولكن هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اجتباه الله اصطفاه الله عز وجل اصطفاه فلما نيجي نتكلم آه، عن النبي محمد لا ده ده موضوع تاني خالص لا، بنتكلم عن سيد ولد آدم مش عن رسول عادي مش عن نبي عادي عن خاتم الأنبياء والمرسلين يعني هذا هذه هي النهاية ختامه مسك بتتكلم عن حبيب الله بتتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة يعني تأتي الأنبياء جميعا يوم القيامة تروح للنبي سيدنا موسى سيدنا نوح تروح لسيدنا آدم ليشفعوا عند الله عز وجل ليبدأ فقط الحساب كل يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أنا لها أنا لها أيوة أنا هنا دل... ده أيوة أيوة بقى تعال أنا هشفع ف... أنت بتتكلم عن شخصية غير عادية آدمي نعم ولكنه غير عادي أفضل البرية صلى الله عليه وسلم لذلك اصطفاه الله عز وجل بل صنعه الله عز وجل لهذا فاللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكفى أن الله عز وجل قال في من سنتكلم عنه وإنك لعلى خلق عظيم يعني مفيش بعد كده من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم يعني أنت لما تقول صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا مش النبي ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك أنت عشر مرات بإيه؟ بصلاة واحدة منك بالمناسبة كيف يصلي الله عز وجل على العبد ها؟ آه رحمة رحمة ومغفرة تمام وثناء فالصلاة من العبد عبادة ومن الملائكة استغفار ومن الله رحمة وثناء الشاهد أن أننا سنتكلم عن نبي مرسل خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عادة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عادة قديمة يعني لأن في الحاجات دي بقى لها فترة مش موجودة أن يكون بيتناول الأمر من خلال السيرة نمشي كده واحدة واحدة اللي هي الأبواب المعروفة حالة العرب قبل الإسلام حادثة الفيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فشابا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة الحروب اللي حصلت ثم البعثة ثم المكية الفترة المكية ثم المدنية ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دي, دي العادة وإن كنت طموح إن أنا في يوم من الأيام إن إحنا نعمل حاجة زي كده يعني ولكن هيبقى لها الشكل القصصي تمام ولا شك ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم من اجمل السير يعني انت لما تيجي انا متاكد من يعني جدا انها ستكون في غايه الامتاع فعلا الناس اصلا بتقعد تتكلم شويه عن ستيف جوبز تقعد اوه مش ممكن حاجه ايه ده تمام آه على اساس انها قصه نجاح واقعيه وهي قصه نجاح لا شك ولكن لانها قصه نجاح كان فيها شيء من الابهار بالذات عندنا احنا كشرق اوسط لان احنا بيتهيألي الحاجات دي بيحكوا لنا عليها يقول لك كان في واحد ناجح عدى من هنا بجد والله كان شكله عامل ازاي انت ممكن لما يعدي تصوره لي ليه لان طبيعي عادي ان انت اصلا آه مهم خلينا في السيره آه فانا اعلم ان ده ممكن يكون فيه شيء شغف لحاجة زي كده ولكن أنا أريد أن أتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أتناول سلسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مختلف اعرف نبيك يعني تعالوا نتعرف عليه يعني كأنك ترى ملامح شخصيته وضعه طريقة أو ظني طريقة التفكير في بعض المواضع طبيعة الحياة ذات نفسها إزاي؟ هو ايه فين طبيعة ملامح الشخصية نقدر نقول ملامح الشخصية أو صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملامح شخصيته هو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه في الفترة اللي جاية مش قصة الحياة وإن كنت إن شاء الله يدينا ويديكم طول العمر كده ممكن نعملها إن شاء الله في يوم من الأيام ولكن ملامح الشخصية ليه؟ عشان نتعلم لأن الفكرة مش فكرة قصة الفكرة فكرة إن أنت تتغير الفكرة فكرة إن أنت تتعلم هو لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا كان بيتصرف بطريقة كذا ليه؟ مش عشان خاطر ياه ده كان رحيم قوي صلى الله عليه وسلم مش ممكن كان حاجة لطيفة مش ممكن ده كان رحيم جدا كان ذوق قوي صلى الله عليه مش في إيه مش هي دي الفكرة الفكرة في ايه ان انت تقتدي بيه تتأسى بيه الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ان انت مفترض تتأسى بيه تتأسى يعني ايه من من الفروقات يعني او بعض اهل اللغه بيقولوا من الفروقات بين الاسوه والقدوه ان القدوه ممكن تاخده في حاجه تمام يعني اقتدي بفلان في شيء انما الاسوه تاخده كله على بعضه فانا اريد من البدايه كده نتفق اتفاق مفيش حاجه اسمها اصل ده كان النبي عارف آه النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا اه اصل ده, ده كان النبي امال اجيب لك مين البابا شنوده يقول لك عمل كذا عشان خاطر تقلده يعني ما هو طبيعي ان انا هجيب لك مين يعني صح تمام ما ينفع النبي كان بيعمل كده ده صلى الله عليه وسلم ايوه عليه الصلاه والسلام سوت يعني وبعدين الدنيا ايه مفترض في الاخر تبقى فاهم لان الله عز وجل كان قادر ان ينزل الدين ده بايه بملك ولكن لو كان ملك نزل كنا احنا هنقول ايه اه ده ملك طب الله جل جلاله نزل لنا بشري ارسل بشري انسان لحم ودم ليه عشان ناخده اسوه عشان خاطر ما يجيش واحد يجي يقول ما ينفعش ده نبي ايوه ما هو نبي ولكن ينفع أمال صلى الله عليه وسلم بعث ليه عشان يوصل لك الرسالة وصلت آه كان ممكن توصل عن مع أي حد غير البشر طب ليه كان بشري تحديدا عشان تشوف النموذج بيتحقق قدامك النموذج البشري الناجح للفهم الصحيح للدين للفهم الصحيح للتوازن للفهم الصحيح للإسلام فما تشوفه آه هو ده صلى الله عليه وسلم طيب هل حتصل إن تكون في هذه الدرجة أو هذه المنزلة قطعا لن يجتهد أحد فيصل إلى أن يكون نبيا تمام ما ما دي مش درجة مكتسبة يعني دي منة وفضل من عند الله عز وجل ولكن صلى الله عليه وسلم كان بشر يتأسى به ويقتدى ويتأسى به يقتدى به لا شك في كل الفروع إلى أن يتأسى به في الجميع صلى الله عليه وسلم لذلك دعونا النهاردة اعتبروها مدخل مدخل فقط مش أكثر ولكن قبل أن نتعرف على من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عايز أتناول بعض الآيات أو أقرأ عليكم بعض الآيات ربنا قال لنا على حاجات معينة نتعامل بيها في حياة في حياتنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان تنسى فكرة القصة والحكاية إلى ما بتأثرش تنسى قصة الفكرة والحكاية لو ما بتأثرش جئنا لإعرف نبيك تحديدا لكي ننحت من أول وجديد قضية التربية اللي هي تعرفها ما تقولش انت انت كل مرة بتقول مين حد يقول تاني ها اعدال اه احداث اثر دائم في سلوك في سلوك العبد لما اجي اقول لحد انت متربي ولا مش متربي هيقول لي ايه متربي لان ما فيش حد مش متربي خالص ولكن ايه الفرق بين تربيه وتربيه ان في تربيه صحيحه وفي تربيه خاطئة وما بتكلم عن التربية ما بقولش التربية اللي هو أنت متربي وابن ناس وواحد تاني مش متربي مش, مش كده أقصد أن هناك تربية شرعية يعني أثر دائم في سلوك العبد شرعي والأثر ده إيه؟ هم؟ دائم يعني مش النهاردة وبكرة لأ ده هو بيربي نفسه على كده وبيتربى على كده فتجد أن المتربي مثلا عفيف تجد مثلا آه، مضحي تجد مثلا متواضع تجد تجد وتجد في حاجات كتير جدا الحاجات دي جابها منين من القرآن والسنة المفترض ممكن في بعض البيوت الأب والأم أو ال- مش المجتمع طبعا بس الأب والأم ي- ي- ي- يبثوا هذه الأشياء أو ينحتوا هذه الأشياء في أبنائهم ممكن ممكن ولكن لن يحصوها إلا إن ساروا على الكتاب والسنة لن يحصوها إلا أن يسيروا على الكتاب والسنة يربوا أبنائهم على الكتاب والسنة عشان خاطر كده كنت بقول دايما ليكوا و... و... آه، وانتوا جايين جيبوا ال- والولد اسمك ايه ايه يوسف ما شاء الله آه، جيبوا يوسف مع ايه آه، جيبوهم ليه عشان يجوا يقعدوا في الارض ويقعدوا على المزج لان في ناس دلوقتي فعلا يعني سيبك مش هقول سيبك منك خليك في نفسك انت عارف ان انت من فتره كانوا هيبوسوا ايدك عشان يدخلوك المسجد وانا كمان وما كناش عايزين صح في ناس بت... اه ده انا بتقول لها انا اللهم لك الحمد من من وانا قد كده وانا من المتقين ده يطلع بره اصلا آه، لموهم وطلعوهم بره انا بتكلم ع- عن الناس ال- التعبانه اللي زي حالاتي آه، كان كان نفسه كان كان في ناس نفسها ان احنا يا رب بس وممكن يكون في ناس قاعده معانا دلوقتي اول مره تيجي ممكن يكون في ناس قاعده معانا مش مواظبه على الصلاه ممكن تمام آه، لماذا جاء به الله عز وجل يريد الله بكم اليسر والله يريد أن يتوب عليكم فيجي المسجد يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى لا شك ان ده توفيق غير واحد تاني ممكن يكون أنا برضه زمان ممكن يكون أنا في المستقبل أسأل الله عز وجل أن يعافينا أغلق قلبه فلا يريد أن يدخل بيت الله عز وجل أبدا أو يسمع كلام الله صح فخلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عشان نتربى عشان نتربى عشان لما نتربى سنزكو فنستحق أن نكون في المنازل العلى نستحق أن احنا نكون في الجنة لما ربيعة بن كعب سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال له يعمل إيه لا، قال له أثر دائم في سلوك العبد اعمل حاجة على طول قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود اشتغل اشتغل لما تشتغل تستحق تطلع فوق إنما من غير شغل محدش بيلاقي حاجة لذلك يجب أن نفهم كيف يكون التأسي وكيف يكون التعامل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في علامات كده في القرآن إن لما يجي ربنا يقول لك إن أنت النبي أولى بيك من نفسك آه لازم تقف لازم لازم تقف الحديث المشهور وإن كان فيه ضعف بتاع عمر بن الخطاب لما آه قال آه والله إني لأحبك يا رسول الله قال أكثر من مالك قال نعم قال أكثر من والدك ولدك قال نعم قال أكثر من والدك قال نعم قال أكثر من نفسك قال لا أنا عارف إن في حد يطلع يقول لي الحديث ضعيف وما أعرفش إيه أنا بس عايز الفائدة تمام عايز الفائدة وإن كان أصلا بالمناسبة عشان ما- ما نقعش في القصة دي كتير ذكر القصص تمام له ضوابط أخرى عن ذكر الأحاديث اللي فيها أحكام فاللي هيجي مثلا عنده ملحوظه في الدنيا دي معلش روح دور ذكر القصص ايه شروط المحدثين في ذكره وتعالى بقى قولها لي قولها لي اربعه مستنيك تقولها. الشاهد القصه ان هو قال له قال لا يا رسول الله عمر بن الخطاب كان صريح مع نفسه قال له لا انت احب من ولدي من مالي من من من من تمام انما من نفسي لا ولذلك كان عمر فطن كان فطن يقدر إنما ممكن واحد غير سيدنا عمر أكتر من نفسه طبعا الله معقول يعني يعني ما إنما ما, ما يعملهاش عمر على فكرة ممكن واحد تاني يكذب مش عشان خاطر هو كذاب بس عشان خاطر هو فاكر نفسه كده فعلا إن هو يحب النبي أكثر من نفسي فساعتها قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر إلا أن إلا نفسك إلا أن تكون نفسك يعني لن تؤمن إلا كمان لما أكون أنا أحب إليك من نفسك عمر بن الخطاب بيقول فانصرفت وعدت للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية بتقول بعد بعد عدة أيام وقال الآن لله لأنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر ابنه بيقول له عملتها ازاي دي قال له ايه جلست مع نفسي فقلت يا عمر أيهما ستكون أكثر احتياجا له في الآخرة نفسك أم النبي محمد فقلت لنفسي بل النبي محمد قلت إذا هو أحب إلي من نفسي لأن هي ستكون أنفع فخرج ساعتها قعد اشتغل على فكرة الصحابة كانوا بيقعدوا يدبروا الأمر ويفكروا ويظبطوا الموضوع ويحللوا نفسهم غيرنا احنا كده ايه أكتر من نفسك طبعا طبعا طبعا إنما الموضوع ليس بهذه البساطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آه آدمي عادي ولكن قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام بشر نعم ولكنه وحي ولكنه وحي في الأمور الدينية هو وحي وحي أوحي إليه ثم قاله للأمة في الأمور الدينية هو وحي أوحي إليه ثم قاله للأمة قال صلى الله عليه وسلم إنني أوتيت القرآن ومثله معه القرآن وحي والسنة وحي ولكن القرآن كلام الله عز وجل بلفظ الله والسنة وحي أيضا ولكنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس من كلام الله هو مما علمه أو بلغه الله عز وجل للنبي فإن كان من كلام الله وبلفظ النبي صار حديث قدسي صار حديث قدسي والسنة أعم من ذلك لأن من السنة أفعاله صلى الله عليه وسلم من السنة إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم من السنة حاجاته البشرية الحاجات الإنسانية اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول واحذروا وقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وقال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ده إيه ده اللي أنا بقوله ده قرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ده مين ده ربنا اللي بيقول بلفظ الله الكلام ده في المصحف يعني يبقى لما نيجي يا شباب كلنا على بعضنا كده نيجي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقعد بقى وتتأدب كده اهو وتاخد الكلام وتبتدي تمتثل بالمناسبة الصحابة ما كانوش بيسألوا آه هو ده سنة ولا آه ولا فرض هو ده سنة ولا فرض هي ما اعرفش ايه سنه ولا فرض حط بقى مكان ما اعرفش ايه دي 100 ما اعرفش ايه اسف 1000 ما اعرفش ايه آسف أكتر فإن كانت سنة في عصرنا حيالله سنة ده واقع لأن سامحوني يا شباب هو لما صلى الله عليه وسلم اتعمل آه، سبة واتعمل كاريكاتير ده فعلا أنا واحد من الناس مثلا كنت ببص كده أهو طب ما المسلمين بيعملوا أكتر من كده هو أفلام فلان وفلان وفلان من السخرية من السنة من بعض الحاجات بعض الأشياء ما هي أكتر من كده سخرية الأصحاب من بعض في الحاجات اللي فيها سنة أكبر من كده سخرية الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم سخرية آسف الأصحاب من بعض في أمور حتى متفق عليها في الدين زي الغش وكنا اتكلمنا في الموضوع ده لما تيجي مثلا تقول لواحد صاحبك كنت قاعد في الامتحان كده السؤال الأول الأول الأول ما يقول لك صح يقول لك لا الأول اللي بعديه الاختيارات لو قال لك مثلا الغش حرام غش حرام ايه ده ايه ده يا جدعان حد معاه الريموت اقفله ده بسرعه ايه ده ده جاي من ايه يا ابني غش طب مش وقته انجز وممكن يقلس عينيه اه اه وتزيد بقى وتقول لي من غشنا فليس منا ايوه ايوه ايوه انا مش منكم انا من التانيين ودي سمعناه لما واحده تلبس حجاب شرعي كويس ما شاء الله جميل وتبتدي تبقى يبتدي اختها في البيت ولا و- ممكن والدتها في البيت تقول لها اه انت بقى ملتزمه واحنا متبرجات صح امم ماشي ماشي مين قال متبرجات دي مين النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بين لنا الحاجات دي هي بتقلس يعني مش مش مش م- ايه يا عم النعكسه اللي في وشك دي والنا هذبها كده وخليك كده النبي كان ذوق كانش مبهدل في نفسه دي الله مؤاخذة، معلش. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده على فكرة حتى لو أنا ما بعملش الطاعة دي فكرة السخرية منها موجودة موجودة فما تستغربش قوي ان هما بيسخروا منه صلى الله عليه وسلم لان اول من بدأ بالسخرية هم المسلمون اصلا ابتداء ابتداء انت لو في عزومة وحبيت تقول لهم يلا بينا ننزل نصلي انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك مش مسؤول عن اللي هيحصل لك خالص خالص ليه قابل بقى خدنا على جناحك يا عم آه، ابقى ادعي لنا اه بركه بركه بر... هزار مع ان هو قال ايه نزل اصلي وبالمناسبه ده كان مغرب مثلا يعني مش نازل اصلي قيام ليل مثلا ولا حاجه ما اقولكش انا حافظ القران كله ده انا نازل بس اصلي ثم يسخر منهم الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش بيحصل بيحصل لذلك أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسف مش بس كتير من السنة ضاع بسبب المسلمين أقصد ضاع يعني أقصد متهم وإن كان لن يضيع إن شاء الله ولكن آه، قدر السنة ذات نفسها وقدر النبي محمد نفسه قل في قلوب المسلمين أنا بقى عارف إن الكلمة دي معلش أنا بحب أستبق الأحداث سيتعامل معها الخلق على رأيين واحد يقول إيه مش قوي كده يعني وفي واحد هيبقى عمري اه زي كده ابن الخطاب لما اتقال له ونفسك قال لا نفسي لا نفسي لا في واحد واضح قوي مع نفسه والتاني كده مقضيها واحنا اتعودنا في الدروس بتاعتنا ان احنا نكون مراية رحم الله من اهدى إلي, الي عيوبي فانتوا تقولوا لي عيوبي وانا اقول عيوبي واقول عيوبي يعني كده عشان نبتدي نتصلح فانت تبص في حياتك هتعرف كم وافقت من السنة اسف هي في خطوة قبلها كم تعلم من السنة ممكن نلاقي لا، مفيش طب رياض الصالحين أخباره إيه لا والله طب كبير بلاش كبير كتاب كبير تمام طب الأربعين نووية أخبارها إيه كتاب ألف سنة ضائعة طب الصغير ده اللي هو اللي بيتبقى- آه، أخباره إيه لا والله أنا في بوستات بتنزل على الفيس كده ساعات باخد مينفعش لذلك لما تيجي تقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول ما يطع الرسول فقد أطاع الله يبقى مفترض أنت تروح تدور هو النبي بيقول إيه عشان أروح أسمع كلامه لأن ربنا بيقول وأطيعوا فلازم أنت تروح تشوف لا يكون بيقول حاجة أنت ما تعرفهاش تيجي تروح تقف قدام ربنا تلاقي نفسك مش عاملها وأنا بقول لكم لو دورنا هنلاقي كتير بس اللي عايز يدور قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الكلام ده كلام مين؟ ربنا ربنا بيقول فلا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى ربنا أقسم للنبي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومش بس كده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إن هم يروحوا ويحكموك وكمان يبقوا مفيش حرج لا تمام طب تمام إلى حد إيه؟ إلى حد التسليم ويسلموا تسليما أيوة هو ده الصح ويتنفذ وده كلام ربنا بالمناسبة وأنا بجيب الآيات كنت متعمد إن أنا أجيب آيات ما أجيبش أحاديث ليه؟ سامحوني ل... لأن الإيمان قل في قلوب المسلمين فأنا هجيب لك كلام للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اسمع كلامي لا أنا أجيب لك كلام ربنا وسكتك أقول لك اسمع كلامه صح بلاش أسكتك دي خلاص لأن أنا مش جاي أسكتك وخليك تسلم وأنا أسلم معاك صح ومع الأسف أنا بقول الكلمة دي قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يا فاتبعوني, فاتبعوني دي مين النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل علامة حبه اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أظن الحسن قال لما كثر ادعاء الحب لله عز وجل ابتلى الله عز وجل المسلمين بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن كنت بالفعل محب فهات شاهد يثبت إن أنت بتحب بتحب بجد ولا ما بتحبش على فكرة دي بقى تخليك تبص كده قدام قدامك لنفسك هو انا حب ربنا اخباره ايه اعرفها ازاي شوف انت متبع النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه اعرفها ازاي شوف انت موافق السنه قد ايه ومش قصدي ظاهر بس ظاهر وباطن عشان ما يجيش دلوقتي واحد قاعد وسامحوني يا شباب ساعات بقول كلام يزعل بس يعني مش مهم لو زعلته تفله تمام يجيش واحد دلوقتي يبقى قاعد بيلعب في لحيته وفاكر ان انا قصدي ان ايه ان انا اختزلت السنه كلها في شويه شعر في وشك اللحية آه لها قدرها وقدر عظيم ولكن ليست هي السنة وحدها لأننا رأينا رأينا آه، أصحاب سمت صالح وهم أفعالهم أفعال الخرابات يعني قلبه خرابة ورأينا من يزعمون أنهم عشان خاطر ما يجيش حد ي- أيوه أيوه صح ممتاز يزعمون أنهم في ربك رب قلوب وانا بيني وبين ربنا عمار واللي يجي يحكي لك بقى انا كل ما احلم حلم يحصل لي وكلام الكلا- الكلام ده اللي بيحصل تمام ثم يقول لك لا في بعض الحاجات كده يعني انا ما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما امتى في ايه ظاهر وباطن خلصانه ظاهر وباطن ظاهر وباطن مش حتة وحتة لا يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا شوف ربنا قال إيه الذين كفروا إيه اللي هيحصل ومين معاهم وعصوا الرسول طب يحصل فيهم إيه لو تسوى بهم الأرض يبقى في سوى الأرض من اللي عمله يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني إن كثير من الشباب بيكون مشكلته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أصحابه كثير من البنات بيكون مشكلتها في اتباع هدي السمت النبوي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ أصحابها الآية دي لينا ويوم يعض الظالم يعض الظالم على يديه سماه ربنا سبحانه وتعالى ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا رسول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تاني واحد فلان صاحبه خليله والرسول كان في مقارنة بين الاثنين ساب الرسول وراح بالده فيوم القيامة عض عض ايده عض على ايده ندم ويومها ندم ولكن لا ينفع في ايه ده في عصيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إن من علامات النفاق من علامات النفاق ده مين اللي بيقول ده دي ايه ده يا جماعة ده حديث دي آية ان لما واحد يعمل طاعة من صحابنا من صحباتنا من صحباتنا دي ليهم مش ليكم انتوا تمام من صحباتهم او من صحابكم آه تقوم انت تقول له او هي تقول لها شكلك كبر خالص في العباية شكلك تعيجي 40 سنة فالبنت تقوم واقفة في المراية كده ايه ده بجد شكلي 40 سنة مش ممكن انا برضو قلت كده برضو انا برضو ايه انا انا انا, أنا قلت كده برضو لا انا عايز ابقى كده كام لا كده 25 طب انا انا عايز اوصل هتوصلي لكام ان تيجي نلاقي واحد عامل طلعه تقوم مبكته عليها او تنفروا عنها او تصده او تعطله دي من صفات المنافقين ربنا اللي قال وإذا قيل لهم تعالوا ولو أنت بقى قلت له كمان تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا قال تعالى وإذا قيل لهم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ربنا ما بيرسلش رسول إلا عشان تسمع كلامه ولكن خلينا أقول حاجة ومع كل هذا أن الله عز وجل جعل من علامات حبه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل وجعل من علامات النفاق أن أنت تصد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو السنة بل وقال قرن نفسه بنبيه في الطاعة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول بل قال جل جلاله ما يطع الرسول فقد أطاع الله إلا أننا لا نغالف النبي صلى الله عليه وسلم في نبي بس في حاجة اسمها ربنا لذلك قال الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء له مكان عشان خاطر كده في المساجد في بعض المساجد تلاقي موجود في القبلة مكتوب إيه الله محمد جهل جهل القبلة يتحط فيها مين الله بس مش عشان خاطر الديكوريشن بتاع المسجد يكمل تقوم عامل لي محمد جنب ربنا لا لا نغالي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني ده كلمته ما تبلغوش فيا كما أطرت اليهود والنصارى أنبيائهم ما تطروش النبي صلى الله عليه وسلم ما تبلغوش إنما أنا عبد الله ورسوله رسول نبي ولكنه عبد وقد أحسن العبودية صلى الله عليه وسلم بل لو عايزين نسمي السلسلة دي سلسلة اسم تاني غير اعرف نبيك ممكن نقول هنسميها تعرف على العبودية النموذج بقى عارف الكتالوج الكتالوج عارف الناس اللي في لازمة عند بعض الناس بعد ما يقول لك كل كلمة يقول لك زي ما بقول لك كده عارف انت ورحنا وما اعرفش زي ما بقول لك كده وبعد ما جن زي ما بقول لك اهو انا بقى عايز اقول لك يعني الاسلام فهمه وتطبيقه زي ما بقول لك كده دي لازمتنا في الفتره اللي جايه زي ما بنو... زي زي ما هيقول لك كده زي ما هيعمل كده هو, هو كده صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وان تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون الهدايه خلف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالله عليكم عايزين في الفترة اللي جاية دي آه نبتدي نهتم بالسنة نفسي نفسي نبتدي بقى نهتم بالسنة شوية نبتدي نهتم شوية شوية نبتدي نهتم هو النبي قال ايه نبتدي نقرا سيرة انا عارف ان كتير مننا ممكن يكون ما قراش كتاب سيرة واحد وعارف ان كتير بالذات طبعا احنا كشعب مثقف ما بيحبش القراية قوي لأن الشعب المصري مثقف بطبعه فمش محتاج يقرأ عشان يتثقف هو أصلا من جوه مثقف صح؟ فاللي أنا عايز أقوله لا معلش اقرأ اقرأ هتزود حتة اقرأ النهاردة واجب كده اهو ارجعوا دوروا على كتاب سيرة رحيق المختوم في أصغر منه مختصر رحيق المختوم هذا الحبيب يا محب آه مختصر مثلا سيرة ابن هشام بتاع عبد السلام هارون الإمام عبد السلام هارون حاجة صغيرة تعرف بيها الدنيا إيه؟ مين؟ الشمائل المحمدية ده يمكن مش السيرة ده دي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السيرة ذات نفسها السيرة ذات نفسها القصة هو إيه اللي حصل؟ هي الدنيا ماشية إزاي؟ هو إيه حصل إمتى؟ كل ده إحنا محتاجينه و الأحاديث زي منها الشمائل المحمدية زي منها الأربعين النووية زي منها رياض الصالحين رياض الصالحين أنا عارف في ناس هتزعل مني دلوقتي اللي ما قراهوش ما يعرفش النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نقول أنه يشبه سمت النبي ولا يقاربه لن يشبهه ولن يقاربه لو ما قراش الكتاب ده وليس له مثيل أو بديل انفر انفرد به النووي كتاب ملوش مثيل ولا بديل ولن تجد الذي فيه في غيره لذلك حطوه كده واجب الأربعين نووية رياض الصالحين واجب رياض الصالحين ده لازم وكتاب سيره كتير ولا مش كتير والله ما كتير مش كتير ولا حاجة بتضيع وقت أكتر من كده في حاجات ملهاش لازمة طيب خلينا نتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسرعة هو ذات نفسه اسمه إيه صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وعبد المطلب ده اسمه شيبة بالمناسبة ابن هاشم وهاشم ده اسمه عمرو أنا عارف إن في حاجات ممكن تكون هتتنسى بس ممكن يكون في ناس هتكتب ممكن يكون في ناس هتستفيد فايدة في كل اللي جاي في حاجة معينة هنا أو هنا أو هنا اسمع مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حياته وأسرته شكلها عامل إزاي انت تعرف حاجات كتير قوي عن نفسك والنبي اولى بك من من نفسك فعيب تبقى مش عارف عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وفهر هذا هو قريش بالمناسبة هنا تمام آه، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن آه، مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان من نسل إب- إسماعيل ابن إبراهيم الخليل والنبي صلى الله عليه وسلم آه، أصوله مش كلها من مكة جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ها- آه، هاشم هو اسمه إيه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن آه، ابن هاشم هاشم آه، كان رجل آه، ذو مكانة آه، كبيرة وكان آه، هو الذي آه، أبدع في مسألة ال- أو اخترع مسألة ال- رحلة الشتاء والصيف وال- والتجارة آه، فكان في آه، رحلته إلى آه، فلسطين في التجارة ومر على آه، المدينة فلما مر على المدينة تزوج من أهل المدينة من بني النجار سلمى بنت عمرو تزوجها آه، ودخل بها ثم ما كانوش زي حالتنا اللي يتجوز واحدة بيقعد جنبها بقى- لا كان ممكن يسافر ويروح ويجي عادي فكمل وراح طلع على آه، فلسطين غزة فلما وصل إلى غزة آه، مرض ومات هناك ورجعت القافلة ما سمعش عن هذا الزواج أو أن الزواج ده آه، كان في نتاج أبناء إلا يمكن بعد سبع أو ثمان آه، سنين عمه المطلب اللي هو أخو هاشم هو الذي علم فركب وذهب إلى المدينة وطلب منهم آه، ابنهم ابنهم اللي هو مين بقى عبد المطلب اللي هو اسمه شيبة وكان سمي شيبة لأنه لما و- لما ولد كان هناك آه، شيبة يعني شعر آه، أبيض يعني في رأسه فأسمته أمه شيبة وكان دي عادة العرب بالمناسبة يعني إن هم لما يبقى في حاجة علامة فيه يسموها بيه زي خديجة مثلا سميت خديجة لأنها آه، ولدت في أقل من تسعة أشهر فهي ناقصة تمام نقصت عن التسعة أشهر فسميت خديجة كانت عادتهم يعني زي شاهيناز مثلا آه، كانت تشنهز وهي ف- فكان طبعا شاهيناز مش اسم عربي أصلا تمام ف على فكرة آه، اه يعني آه، الح- الأسماء الجديدة كلها هي أسماء آه، للأسف ما يعني أبعد ما يكون حتى عن النطق العربي ولما يسمى أحد بالأسماء العربية مع الأسف يستغرب يعني ابنتي اسمها جويرية أول آه وابن ليا ابن اسمه أويس تمام طبعا أحيانا في ناس إيه لا وساعات واحد بقى يتفزلك يقول لك يقول لك قويس لا قويس انا بنطقها صح يعني انا بنطقها لغه صح انت ما, ما تعملش فيها مدرس لغه عربيه عليا انا بنطقها قويس ما تجيش تقول لي قويس يعني. طبعا مع انتشار ال- ال- القلش تلاقي واحد يقول لك اه انا كويس كويس وبتاع تستحمله ده وتسلم عليه وتمشي عامه بتسمع بتمسح نمرته يعني في الغالب بيبقى اسمه وليد محمود كده المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب له المطلب وأخذه ورجع به إلى مكة فلما رآه الناس قالوا هذا عبد المطلب فقال ويحكم إن هذا ابن أخي ده ابن, ده, ده, ده, ابن, ده ابن أخي ولكن اشتهر بعد ذلك أنه اسمه عبد آه، عبد المطلب ثم بعد ذلك كبر عبد المطلب وتزوج وأنجب عبد الله وتزوج عبد الله من آمنة بنت وهب وولدت له محمد ولدت له محمد صلى الله عليه وسلم وكان أبوه قد مات في حمل أمه وفي رواية بتقول إن هو بعد ما ولد بشهرين ولكن هو في هذه الحدود ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل وعن حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يفع ابن سبع سنين أو ثمانية أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته في الحصن يا معشر يهود في يثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا له قال آه وي قالوا ويلك مالك قال طلع الليل نجم أحمد الذي ولد به فلما وضعته أمه أرسلت إلى جده عبد آه المطلب أنه قد ولد لك غلام فأت فانظر إليه فأتاه وأخذه ودخل به الكعبة وقام يدعو له ويشكره على ما أعطاه وأرضعته أم سبعة أيام وأرضعته بعدها ثويبة جارية أبي لهب ودي من بالمناسبة هي بقى اللي كانت رضعت حمزة فهو أخو حمزة من من من الرضاعة في ثويبة ثم بعد ذلك أرضعته حليمة السعدية طيب شكل النبي صلى الله عليه وسلم عامل ازاي شكله لان ايضا احنا كنا عاملين فيديو قبل كده خمس دقايق في شكل النبي صلى الله عليه وسلم بس تعالوا نوصفه مع بعض بشكل اكبر ليه لان كتير يقول لك ايه حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وشافني وقال لي ازيك عامل ايه انت كويس اثبت وشفته كده ما شاء الله لابس ابيض فابيض ما شاء الله زي البدر ولحيته بيضة وشعره طويل ووشه كده مدور كده وحاجة قمر قمر تقول له ده والله ده مش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول لك لا لا ده النبي يقول لك هو قال لك اه هو ما هو مش النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي شكل ده مش شكله لا, لا ما انا كنت عامل حسابي على كده انا لما شفته لقيته النبي كده يعني ليه النبي له شكل له شكل لما تيجي تقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تبقى عارف شكله عامل ازاي تعرف توصفه تعرف توصفه عشان لو ما يا رب وعدنا يا رب طبعا لو جينا دلوقتي نقول بس ما تعملوش يعني مين شاف النبي في المنام سامحوني وطلعنا الناس الكتير اللي منكم اللي شافوا النبي في المنام حلو الباقي بقى هنسالهم سؤال تاني زعلانين هنا الصدمة هنا الصدمة هي, هي, هي أنا ما يهمنيش اللي شاف اللي شاف ربنا يبارك له ما شاء الله وأنا عارف إن كتير منكم ممكن يكون ما حصلوش ده تمام ولكن اللي ما شافوش بقى زعلان ولا مش زعلان تفرق دي جمعت من بين أحاديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم جمل أرسلها جميعا بغير نسب لقائل هي كلها موجودة في كتب السنة ظاهره ظاهر الوضاءة جميل صلى الله عليه وسلم أبلج الوجه يعني مضيء حسن الخلق كان, أب كان بياض عينيه شديد وسواد عينيه شديد كان عينيه السواد اسود قوي والبياض أبيض قوي وهو الكمال مش قصدي ان اللي عينه خضراء او زرقاء او كده لا بس دي الاكمل لانها جاءت هي هيئه النبي صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الصفات قال وسواد عينيه شديد وكانت آه كانت رموشه طويله صلى الله عليه وسلم يعني في الفاظ انا ممكن هقولها انا بدل ما نقف عندها يعني كانت رموشه طويله صلى الله عليه وسلم وفي صوته صهله يعني بحه وكان ضخم الرأس يعني رأسه كانت كبيرة ما كانتش صغيرة ضليع الفم يعني فمه كان كبير بالمناسبة والفم الكبير ميزة عند الرجال ولكن عيب في النساء أفلج الثنيتين يعني عنده اللي هي علامة الحسن اللي بيقولوا عليها دي اللي هي المكان ده آه السنتين اللي في النص دول في بينهم مسافة ضئيلة وكان آه وكان أبيض مشربا بحمرة يعني ما كانش أبيض ما كانش أسمر ما كانش أبيض قوي ما كانش آدمي أسمر ولا ولا أبيض اللي هو البهاقي يعني لا كان تحس إن هو شاب صغير كده أبيض بس وشه فيه حمرة كده تحس بالنضارة وكان مستديرا شيئا ما ما كانش وشه مدور قوي ولكن كان في تدويره في تدوير وسئل أحدهم أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف قيل لا بل كالقمر وقيل لو رأيته رأيت الشمس طالعة وكان طويل العنق أكحل عينهم كحلة بغير كحل أزج يعني عنده حواجبه مقوسة شيئا ما أقرن يعني حواجبه متصلة بغير قرن يعني لما تشوفه من بعيد تحس ان حواجبه الاتنين متصلين اما تقرب لهم مش متصلين اقرن بغير قرن اذا صمت علاه الوقار واذا تكلم علاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعيد واحسنه احلاه من قريب ربعه بين القوم ولكن لم يكن طويلا جدا ولا قصيرا جدا كان ربعة ولكن كان إلى الطول أقرب كان صلى الله عليه وسلم طوله نموذجي تمام ربعة اه يعني لما يبقى فيه واحد قصير ما يبقاش قاعد بيقول له اخباركم ايه فوق تمام وما كنتش تبص له لتحت هو كان ربعة بين القوم ولكن إلى الطول أقرب الطول هيبة برضه ربعة بين القوم ولكن إلى الطول أقرب لم يكن شعره لم يكن بالجعد القطط ولا بالبسط ما كانش اكرت يعني شعر خشن زي حالتنا كده اهو تمام ولا البسط الناس شعرها ناعم قوي بنزل على الناس اللي هي اللي احنا بنحقد عليها تمام لا كان كده ولا كان كده كان وسط ايه كان في تمويجه رجالي يعني تمام ولا بسط لم يكن بدين بل كانت بطنه في مستوى صدره بطنه ملساء ما كانش عنده كرش ربنا يعفو عنا آه كان رياضي صلى الله عليه وسلم لم يكن وكان في بطنه خط دقيق من الشعر إلى السرة خلي بالكم الأوصاف دي الصحابة قالوها أنتم متخيلين يا جماعة يعني الصحابة كانوا بيقولوا كان في خط والخط دقيق وكان في كفيه كبر كانت ايده كبيرة وكان بعيد ما بين المنكبين كان صدره عريض كان عريض صلى الله عليه وسلم وكانت لحيته تملأ صدره تملأ صدره حتى أن الصحابة كانوا يرون اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني كان لما يبقى متدور مديك ظهره الناس ورا شايفة لحيته برضه لأنها كانت ضخمة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم وكان إذا غضب احمر وجهه حتى كأنما فوقئ فوق في وجنتيه حب الرمان كان يتنا- يبان عليه جدا وشه يحمر جدا وقال أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو جحيفة أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج كانت إيده على طول ساقعة وده عايش فين في مكة والمدينة بس إيده على طول ساقعة وأطيب رائحة من المسك قال علي من رآه بديهة يعني ما يعرفوش كده رآه بال كده أول مرة هابه ومن خالطه عرفه أحبه ولم أرى قبله ولم أرى بعده ومات صلى الله عليه وسلم وليس في لحيته أكثر من عشرين ص- شعرة بيضاء منهم من يقول وكان في عنقفته شعرات بيض دي العنقفة يا جماعة تمام يعني بيقول لك كمان الشعرة البيضاء موجودة فين هنا منهم من قال ان هم كانوا 13 شعرة بيضة بس في لحية النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن سمرة رأيته في ليلة فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر فإذا به أجمل من القمر يا بخته صلى الله عليه وسلم يعني تخيل واحد قاعد عمال يبص للنبي صلى الله عليه وسلم ومبصص للقمر يبص له كده صلى الله عليه وسلم هذا يرجع يبص لا لا لا إيه ده انت انت اجمل من القمر ذات نفسه ايه ده صلى الله عليه وسلم وقال ابو هريره ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الأرض تطوى له وإنا لنجهد, لنجهد أنفسنا وإنه لغير مك- مكترث النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان أبو هريرة يقول كأن الأرض تطوى من تحت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي يمشي مع الصحابة رايح مشوار رايح يجيب حاجة أو أي حاجة هو ماشي إيه اللي بيحصل آه، ناز- أكنه نازل من على منزل كده دب دب دب دب سريع جدا وإنا لنجهد أنفسنا احنا بنمشي بقى إيه بسرعة وهو غير مكترث يعني هو يعني انتوا يعني انتوا تعب في ايه يعني هو كده كان صحيحا صحيحا طبعا صلى الله عليه وسلم يعني طبعا احنا دلوقتي في سن ال 30 بيبتدي يجي له خشونه صلى الله عليه وسلم وقال كعب ابن مالك كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر شوفوا الوصف كان إذا سر استنار وجهه وش ينور كده حتى أنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم ده هو ده صلى الله عليه وسلم هو ده وكان يفرق شعره بالمناسبة كان بيفرق شعره كده هو صلى الله عليه وسلم وكان آآ آآ شعره أغلب الوقت يصل إلى أذنه لحد ودانه كده صلى الله عليه وسلم تمام وقد يطول عن ذلك أو يقصر لكن ده هذا أغلب الوقت تخيلوا كده فرق شعره شعره لحد ودانه حواجبه فيها تقويسة عينيه واسعة بياض أبيض قوي سواد أسود قوي وش فيه تدويرة خفيفة أبيض بحمرة بسيطة نسبيا طويل عريض رقبته طويلة آه، بقه واسع عنده ثنية لحيته كثة وكبيرة فيها بتاع 13 شعرة بيضة إيه يعني آه، ده النبي أحلى من الأمر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من من أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقول تزوج من من ليه لأن ما ينفعش ما نطلعش حتى مرة على الموضوع ده يعني أكيد لو سألت دلوقتي كل واحد عمك اسمه إيه عمك إيه طب مرات عمك اسمها إيه أكيد هيقول لي اسمها إيه عارفها بس زوجة النبي ممكن ما يعرفوش ليه هو بقى يسأل نفسه ليه أول من تزوج بالتركيب كده خديجة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد وكان عمرها 40 سنة وهو كان عمره 25 سنة ولم يتزوج عليها قط وبعد أن ماتت تزوج سودة بنت زمعة تزوجها في آه، نفس العام الذي ماتت فيه خديجة ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر في شوال سنة 11 من النبوة وكانت بنت ست سنوات ودخل بها وهي بنت تسع سنوات وكانت هذه هي عادة القوم لم تكن مستغربة لا في جزيرة العرب ولا حتى في انجلترا ومش موضوعنا فمش عايز اخوض فيه ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها في ثلاثة سنة ثلاثة من الهجرة ثم زينب بنت خزيمة أم المساكين تزوجها سنة أربعة من الهجرة وبالمناسبة زينب أم المساكين وخديجة هما الزوجتين اللي ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمام الباقي مات بعد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأم سلمة هند بنت أبي أمية تزوجها سنة أربعة من الهجرة وزينب بنت جحش تزوجها أربعة أو خمسة من آه، الهجرة وكانت أعبد نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم صدقة ثم جويرية بنت الحارث تزوجها سنة ستة من الهجرة وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان هو خطبها في السنة سبعة من الهجرة ومش متحقق من ميعاد الزواج هل سبعة أو ثمانية ثم صفية بنت حيي ابن أخطب تزوجها سنة سبعة من الهجرة ثم ميمونة بنت الحارث تزوجها سنة سبعة أيضا من الهجرة ولا تزوج آه، دول كده 11 11 وفي أم المساكين آه، زينب آه، ماتت عنه وخديجة ماتت في البداية ولم آه، يتزوج عليها أصلا فهو مات عن تسع زوجات وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم تمام الحد الأقصى للزواج الطبيعي اللي كده هو أربعة آه، لمن آه، رأى في نفسه عدلا فإن لم يجد في نفسه عدلا وقد عز العدل فيتقي الله عز وجل في نفسه وما يفكرش في حاجات ممكن تأذيه في الدنيا قبل الآخرة ثم آه، إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجتان آه، أخريان ولكنه لم يدخل آه، آه، بهما و- وليس هذا موضوع البحث يعني عن الأسباب طيب أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده أبناء وبنات بناته هم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة زينب آه، وأم كلثوم و- وأم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة هؤلاء جميعا من خديجة تزوجت زينب من أبو آه، من أبي العاص ابن ربيع ورقية أم كلثوم من سيدنا عثمان وفاطمة تزوجت من علي بين بدر آه، وأحد وكان عنده من الأبناء القاسم وعبد الله وهؤلاء أيضا من خديجة آه، رضي الله عنها آه، قا- القاسم كان يكن به ومات في مكة وعبد الله أيضا مات آه، بمكة أما إبراهيم فهو كان من آه، أم ولد ما كانتش زوجة كانت أم ولد اللي هي ماريا القبطية ماريا آه، القبطية وهذه آه، كانت آه، للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنجبت منه آه، إبراهيم ومات إبراهيم آه، وهو آه، وهو عنده سنة ونص سنة ونص دي بالمناسبة عشان خاطر لما تيجي تقرأ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ونظر إليه وهو يحشرج في الموت آه، ويقول صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن تمام وثم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ثم تنزل من عينيه دمعة فيستغرب الصحابة أتبكي يا رسول الله فقال هي رحمة آه، أما ابنه بيموت سنة ونص بعد ما مشي ودخل معاه المسجد ولعب وهزر وضحك اللي شاف ولد عنده سنة ونص آه، يمكن يصعب عليه يمكن لما شفت ابني وهو عنده في السن ده قرأت الحديث ده قريته يمكن بطعم تاني فلا شك أنه كان مبتلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أخيرا حتى لا أطيل عليكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أربعين سنة ومات وعمره آه، ثلاث آه، وستين سنة يمكن آه، كان في 13 سنة في مكة وعشر سنين آه، في المدينة يملؤون أو يملؤون حياتنا بما وصل إلينا منها أدبا وحبا ودينا وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن 23 سنة عادية بل صلى الله عليه وسلم يعني سئلت السيدة عائشة أكان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس بعد ما حطموه يعني عايز لو عايز تعرف نموذج للي ضيع شبابه وعمره في حاجة اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف كيف يكون البذل احتضر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وستين سنة من عمره وبدأ الاحتضار في بيت عائشة أحب الناس إليه تقول بدأ الاحتضار فأسندته فأسندته إلي وكانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم مش قادر يتكلم فأخذته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه اشتد عليه فنظرت إليه وقلت له أألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته له فاستاك أحسن ما كان يستن استاك أحسن يعني من أحسن المرات اللي تسوك فيها ثم فجعل يدخل, يدخل يديه في الماء ثم كانت اشتدت عليه الحمى الحمى فجعل يدخل, فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره في نحو السقف وتحركت وتحرك فمه فأصغيت إليه فإذا به يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى ثم مات صلى الله عليه وسلم عن ثلاث وستين سنة يقول أنس ابن مالك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء وأظلمت الدنيا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولكن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي حي لا يموت الشاهد يمكن ده كان ملخص عام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أين ولد أجداده نسبه زوجاته أبنائه بناته مولده وموته كان تعريف وقصدت أن أختم بكلمة أنس لأني أقيس عليها فأقول اعلموا أن حب النبي وسنته إذا دخلت قلب أحد أنار وجهه وإذا ماتت في قلب أحد أظلم وجهه ومهما اصطنع دينا ومهما ظهر أمام الناس بدينه فإنه يفضح عند أهل العرفان وقبل ذلك فهو مفضوح أمام ربه فبالله عليكم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل رسولا إليك جاء ليبلغك وقد بلغك فإن قصرت فأنت المعاتب لذا هو صلى الله عليه وسلم على حبه لنا يأتي يوم القيامة يحجز عنه بعض المسلمين فيقول فيذهب إليهم يريد أن يدخلهم يشربهم من الحوض فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك فيقول سحقا سحقا لمن بدل وغير وأنا أقول لكم أن هذا زمان كثر فيه التبليء التغيير والتبديل ما بين مغير لدينه ببدعة وهذا أظهر بيبان قوي لما نقول الحديث ده ولكن أكثر منهم أو مساو لهم من يغير دينه بدنيا فيترك سنة نبيه بل ويترك أوامر ربه ويسعى وراء هواه ذلك قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله مين يهديه حاج هيهديه لماذا لأنه اختار الشقاوة بنفسه أراد أن يكون في هذا المكان أنت لك دين ولك نبي ومأرور أن تسلم نفسك لله وتتبع نبيك وتأخذه أسوة فكن على ذلك كنا في استعراض سريع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ من المرة القادمة نتخصص في كل جانب من جوانب شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشوفكم بقى الأسبوع القادم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك